اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بنسعد مرة أخرى آه، بلقاء آه، الأخوات والإخوة مشاهدي قناة الرحمة والحقيقة النهاردة برضو تكملة للحلقات السابقة في الحديث عن آه، الإنجاب وتأخر الإنجاب الأسباب والعلاج الحقيقة آه، كانت آه، الحلقات السابقة يعني تطرقت بشكل كبير للطرق المساعدة في الإنجاب أو ما يسمى بالإخصاب المساعد الحقيقة النهاردة أنا عايز بس أوضح بعض النقاط اللي هي الأساسية والمبدئية في الأسباب اللي بتؤدي إلى تأخر الحمل عند الرجل والمرأة والنهاردة الحقيقة برضو يعني هيكون تركيزي أكتر على الأسباب الخاصة بالرجل احنا طبعا اتكلمنا كثيرا يعني في الأسباب الخاصة بالمرأة لكن الحقيقة الرجل دايما بياخد جانب قليل في الحديث وجانب قليل في ال ال الإيضاح لكن هحاول النهاردة ان انا يعني القي الضوء على آه، بعض الاسباب اللي بتكون آه، اساسية في تأخر الانجاب عند الرجل لو آه، يعني تحدثنا آه، بشكل مبسط عن ال- ال- ال- ال- ال- الجهاز ال- ال- ال- المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية عند الرجل فهذا الجهاز ببساطة أو هذا ال system نفسه النظام بيبدأ من المخ بداية من الغدة ما يسمى الغدة آه، تحت السريرية ثم هذه الغدة تحت السريرية بتنتقل تأثيرها إلى الغدة النخامية ثم الغدة النخامية ينتقل تأثيرها إلى الخصية هذا ال system أو هذا النظام طبعا دقيق جدا ويمكن يكون معقد جدا حكمة ربنا في خلقه آه، أي خلل في هذا النظام بيؤدي إلى آه، تأخر الإنجاب أو تعثر حدوث تكوين حيوانات منوية أو أسباب تانية هنحاول إيضاحها في ال- ال- ال- الحديث يعني لو آه، بدأنا بما يسمى بالغدة آه، تحت السريرية اللي هي الهيبوثالاموس وده تعتبر بداية هذا النظام في تكوين الحيوانات المنوية وبداية يمكن النظام في أشياء كثيرة جدا في جسم الإنسان هذه الغدة مسؤولة عن إفراز ما يسمى بالهرمونات المحفزة الهرمونات المحفزة هذه بتؤدي بدورها أنها تحفز الغدة النخامية لإفراز الهرمونات الخاصة بجميع الغدد في الجسم نحن هنا بصدد أن احنا بنتحدث عن الخصية وتكوين الحيوانات المنوية والخصية تعتبر غدة من الغدد اللي موجودة داخل الجسم بيتحكم فيها الغدة النخامية من خلال ما يسمى بالهرمونات المحفزة اللي بتأتي إليها من الغدة تحت السريرية الغدة النخامية بدورها بتقوم بإفراز الهرمونات المحفزة للخصية وبالتالي ال- آه، هذه الهرمونات بتؤدي إلى تحفيز الخصية إلى الحاجتين الأساسيين أو الخ- الوظيفتين الخاصتين بالخصية اللي هم إفراز الهرمونات الخاصة بالرجل ثم تكوين الحيوانات المنوية وبهذا تكون اكتملت المنظومة الخاصة بتكوين الحيوان المنوي زي ما قلنا أي إصابة أو أي خلل بيحدث عند أي مستوى من هذه المستويات بيؤدي إلى حدوث تأخر في تكوين الحيوانات المنوية في عدم تكوينها على الإطلاق في ضعف هذه الحيوانات المنوية في آه، تشوهات لهذه الحيوانات المنوية في ضعف الحركة في أشياء كثيرة جدا سوف يتم إيضاحها برضو لاحقا في ال- الكلام الغدة آه، آه، ال- تحت السريرية ماذا يصيبها؟ هذه الغدة ممكن أنها تصاب بداية من أن يكون آه، ولد هذا الطفل وبه عيب خلقي في هذا ال- آه، الغدة النخامية أن هي ما بتقدرش أو لا تستطيع إفراز الهرمونات المحفزة وده طبعا بيبقى آه، شيء آه، حاجة إرادة من عند ربنا أن آه، الإفراز هذا ضعيف او غير موجود على الاطلاق ودي بتبقى حاجات اشياء في بعض الاحيان قد يكون لها علاج وفي احيان كثيره الحقيقه ما بيستطاعش ان يتم لها علاج لانه بتكون الخلايا اللي بتفرز هذه الهرمونات تقريبا يا اما غير موجوده يا اما في حاله ضمور يا اما في حاله يعني اختلال شديد في الوظيفه وبالتالي افرازها الهرمونات المحفزه بيكون غير موجود. الحاجة الثانية اللي ممكن تصيب هذه الغدة انه ممكن لا قدر الله في الحوادث خبطات الرأس الشديدة والحوادث والكلام ده ممكن هذه الغدة تصاب بنزيف تصاب تصاب بضمور تصاب بأيا كان الإصابة اللي بتنعكس على وظيفتها وبالتالي افراز الهرمونات المحفزة من هذه الغدة بيكون ضعيف أو بيتوقف أو بيختل وبالتالي ينعكس على بقية النظام أو ال system اللي احنا بنتكلم عليه أه بنتكلم طبعا ببساطة يعني محاولة توضيح يعني الأمور علشان أوصل للحاجات أو النقط المهمة اللي أنا عايز أوضحها الخاصة بالرجل بننتقل إلى الغدة النخامية والغدة النخامية دي بتفرز الهرمونات المحفزة للغدد الأصلية في الجسم بما فيها الخصية بتفرز الهرمونات الخاصة بتكوين الحيوانات المنوية بنرجع ونعود إن فيه خلل ممكن يحدث في هذه الغدة النخامية وبالتالي ينعكس على الهرمونات اللي بتفرز علشان تكون الحيوانات المنوية ممكن هذا الخلل يكون خلل نتيجة أيضا عيب خلقي في هذه الغدة النخامية أو نتيجة التهابات أو نتيجة حدوث آآ آآ يعني آآ خبطات زي كسر في قاع الجمجمة زي حوادث زي أيا كان ممكن التهابات كل هذه بتؤثر على وظيفة الغدة النخامية وبالتالي بينعكس على تكوين هذه الهرمونات يعني أنا الحقيقة مع اتصال ف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أخت نسرين وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أيوة اتفضلي أنا بقالي 14 سنة دلوقتي متجوزة أيوة ومعايا بنت عمرها 13 سنة أيوة وحصل لي اجهاض حوالي 3 4 مرات بس ما فيش سبب عملت التحاليل وعملت اشاعات وعملت منظار عملت حاجات كتير وما فيش سبب للانجاب يعني ايوه او للاجهاض مش عارفه ايه هو السبب تمام فاني عايزه بس اعرف يا دكتور اعمل ايه ولا اتجه ازاي طب حضرتك الاجهاضات كانت شهورها بتبقى تتراوح بين كام وكام يا اختي انا م... لا الاجهاض الاولاني ست شهور الاجهاض الثاني يعني 40 اخر اجهاض من سنتين شهرين
تمام انا هوضح لحضرتك ال ال ال الاجابه حاضر اه بالنسبه لحاله الاخت نسرين هو السيدة حملت مرة وأنجبت طبيعي بعدها بدأ تدخل في ما يسمى بالإجهاضات وأتخيل الحقيقة أنه في بين هذه الإجهاضات في فترات من تأخر حدوث الحمل لأنه 14 أو 13 سنة ده فترة كبيرة على أن يحدث فيها مجرد ثلاث إجهاضات أو ثلاث مرات حمل وينتهوا بإجهاض فطبيعي أن هذه السيدة ما تاخدش وسائل تنظيم أسرة ولا غيره وبالتالي هنا بنلحظ أنه فيه تأخر في حدوث الحمل عملت منظار وعملت أشعات ولقت أن الأمور كلها طبيعية لكن الإجهاض طبعا لازم برضو يكون في تفرقة بين الإجهاض اللي بيحدث في الشهر السادس والإجهاضات اللي بتحدث في 40 يوم أو شهرين أو ثلاث شهور ده له أسباب وده له أسباب أسباب الإجهاضات في الشهور الأولى ده طبعا لها أسباب كثيرة جدا ولها تحليل هذه التحاليل بتبين سبب الإجهاضات ولكن إذا لم نجد سبب فإحنا بنضع سبب رئيسي لحدوث هذه الإجهاضات وهو بيكون أنه بيحدث توقف في التغذية أو سريان الدم اللي واصل لتكوين الجنين وده بقى سبب رئيسي وفي هذه الحالة لو احنا عملنا التحاليل أو الفحوصات الكاملة وثبتت أن هي سليمة فاحنا بنتجه لعلاج هذه النقطة اللي هي خاصة ب عوامل التجلط وخاصة بالصفائح الدموية ودخولها في تكوين الجلطة اللي بتقفل الشريان اللي بيغذي الجنين الحقيقة برضو يعني عمل منظار رحمي ده هيبقى له دور كبير جدا في تشخيص الحالة داخل الرحم أو تجويف الرحم الداخلي هقدر أعرف إذا كان تجويف الرحم أو البطانة الداخلية للرحم ده سليمة ولا اصابها بعض الضرر التهابات جزء حصل فيه تليف جزء حصل فيه التصاق كل هذا هيوضح الصوره ده بالنسبه للاجهاضات في الشهور الاولى والسبب طبعا او الخفي اللي هو احنا فعلا حاليا يعني بنعاني منه معاناه شديده جدا ويمكن انا تحدثت عنه كثيرا قبل ذلك ويمكن هو جزء من الحديث بتاعنا النهارده عن تاخر الانجاب عند الرجل وهو التلوث البيئي. التلوث البيئي طبعا اللي بيصيب الاجنه في الشهور الاولى ده بيكون آه يعني من الاسباب يعني الجوهريه والاساسيه حاليا في حدوث الاجهاضات عند السيدات في الشهور الاولى من الحمل. بنعمل كافه التحاليل وكافه الفحوصات والمناظير وكل شيء وتطلع كل حاجه سليمه لكن بيظل التلوث البيئي هو احنا بنعاني منه. التلوث البيئي في الهواء، التلوث البيئي في المياه، التلوث البيئي في الخضروات، التلوث البيئي في اللحوم، التلوث البيئي في الدجاج وال يعني الطيور. آه طبعا التلوث ممكن يكون جاي من اشياء احنا ما قصدناهاش وممكن يكون جاي من اشياء للاسف بعض الناس بتكون قصداها اللي هي استخدام بعض الادويه في تغذيه الدواجن والكلام ده وتغذيه الماشيه استخدام الهرمونات اللي هي بتساعد على يعني اظهار حجم لهذه الاشياء اذا كان خاصه بالخضروات والفاكهه او خاصه بالدواجن والماشيه طبعا كل ده تلوث بيئي هذا التلوث لا يتحمله الجنين الذي ينمو في الشهور الاولى الاسماك وتلوث المياه بالرصاص وبقايا المنجنيز والفوسفور والنحاس كل هذه الاشياء او هذا التلوث اللي هو للاسف بيصيب الاطعمه والمأكولات اللي احنا بنتغذى عليه يعني ابحاث كثيره جدا اتعملت ويمكن عندنا في جامعه المنصوره عده ابحاث اتعملت على تاثير نسبه الرصاص اللي موجوده في الاسماك على الحوامل ووجد فعلا ان هي لها سبب مباشر ورئيسي على تكوين الاجنه وعلى ضعف الاجنه وعلى حدوث الاجهاضات فانا الحقيقه يعني نصيحه للاخت السيده بتعاني من هذه الاجهاضات يعني اعاده اجراء الفحوصات مره اخرى لو امكن ان يجرى لها منظار رحمي قد يكون اجرت منظار بطن لكن منظار رحمي هيفيد كثيرا جدا ثم تبدا هذه السيده نبدا باعطائها الادويه اللي هي بتحافظ على الجنين من التلوث او من مواد التلوث او ما يسمى بال في العلم بنسميها ال free radicals او اللي هي اللي بنسميها المواد الضاره اللي هي بتاتي وكانها بتحاول انها تصيب الجنين فاحنا هنا بنديها بعض الادويه اللي هي بتؤدي الى انها بت... يعني كانها بتعمل غسيل للجسم من هذه الشوائب او اللي هي بتصيب الجنين وبالتالي بقلل فرصه حدوث اجهاضات وبقلل فرصه حدوث ضمور للاجنه في الشهور الاولى وبالتالي ادي فرصه اكتر ان ربنا يكرم وتكمل الحمل فهي في عده حاجات هتتجه طبعا للطبيب اللي هو بيعالجها ويعني يا ريت تقول له هذا النقاش اللي احنا قلناه وهو اكيد هيكون برضو يعني فاهم هيمشي معاها بانهي طريقه او بانهي سيستم نرجع تاني للحديث بتاعنا عن الاسباب الخاصه بتاخر الحمل عند الرجل وكنا وصلنا للاصابات اللي بتصيب الغده النخاميه وطبعا اذا اصيبت الغده النخاميه وتوقف نشاط الهرمونات المحفزة من الغدة النخامية فبالتالي هتوقف حاجات كتير جدا يعني من ضمنها الخصية وبالتالي تكوين الحملات المنوية هتوقف وبالتالي هيحدث خلل إضافي كمان في الهرمونز الخاصة والهرمونات الخاصة بالرجل وهنا هيبدأ في تأخر في حدوث الحمل الغدة النخامية يعني احيانا علاجها اذا كان الاصابه اللي اصابت الغده النخاميه اصابه مكتسبه يعني يعني غير وراثيه او غير غير خلقيه فهذه الاصابه بنستطيع ان احنا بنعالجها بالهرمونز او بالمنشطات وفي حالات كثيرة جدا بتستجيب يعني إلا في بعض الحالات اللي هي بتكون ناتجة من عيب خلقي وده بتبقى طبعا في صعوبة إنه يعني إن إحنا نعيد تكوين الهرمونات الخاصة بالغدة النخامية لو انتقلنا للمحطة اللي هي الثالثة واللي هي تعتبر المصنع الخاص بتكوين الحيوانات المنوية وهي الخصية عند الرجل آه طيب معايا اتصال كده السلام عليكم الأخت دعاء السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا أخت دعاء اتفضلي يا أخت دعاء والله يا دكتور أنا عندي مشكلة يعني صدري فيه لبن أيوه
يعني أنا مخلفة ومعايا بنت بس هي ما رضعتش من صدري يعني أيوه آه فرحت كشفت فطلع لها بعد شهر من العلاج قال لي خلاص يعني اللبن راح ايوه بعد كده رجع اللبن تاني ايوه
فانا مش عارفه يعني اعمل ايه دلوقتي حاضر هو ده طبعا شكوى كثيره جدا بنشوفها ويمكن يوميا بنشوف هذه الحالات اللي هي بتشتكي من افراز اللبن من الثدي وطبعا بيبقى ناتج من زياده في هرمون البرولاكتين الحقيقه هرمون البرولاكتين له اسباب في زيادته من ضمنها يعني السيده اللي هي بتستخدم ادويه للضغط السيده اللي بتستخدم ادويه للقلب احيانا امراض القلب يعني السيده اللي بتستخدم ادويه للتوتر والانفعال واحيانا ادويه الاكتئاب كل هذه الادويه بتؤدي الى ارتفاع في نسبه هرمون البرولاكتين اللي بينعكس على الثدي في صوره افراز اللبن. آه لكن الحقيقه السبب يعني احنا بنعمل طبعا بدايه هنعمل آه تحليل لهرمون البرولاكتين وده بيبقى له شروط معينه في التحليل لازم تكون متبعه علشان استطيع ان انا اجزم ان هذا الهرمون هو المستوى اللي طالع آه معاه ده هو سليم. ففي احتياطات معينه. طلع الهرمون سليم وما فيش فيه يعني زيادة ولكن السيدة بتشتكي من الإفراز البرولاكتين من إفراز اللبن من الثدي ده بيوضحوا نقطة كده علمية الحقيقة إن هرمون البرولاكتين له شقين في شق أحيانا بيبان في التحليل وشق ما يظهرش في التحاليل له تحاليل معينة يمكن تكون غير موجودة في معامل كثيرة ولكن وجود اللبن في الثدي ده دليل قاطع على إنه في زيادة في هرمون البرولاكتين طيب السبب اللي احنا بنشوفه اكتر تيجي السيده بنسالها بتاخدي ادويه لا ما فيش لا ما باخدش ما يعني لا تتعاطى اي شيء من الاسباب من الادويه اللي بتؤدي الى زياده البرولاكتين سبب رئيسي حاليا اللي احنا بنشوفه والسبب الجوهري واللي هو فعلا يعني للاسف يعني آه بيعاني منه كثير من الناس في هذه الاثناء اللي هو آآ آآ التوتر والقلق والاضطراب النفسي الشديد احنا طبعا كلنا في معاناة وفي توتر وفي قلق لانه يعني في ظروفنا كلنا مش مستقرة فبالتالي هذا الاسترس او هذا التوتر بينعكس على الغدة النخامية اللي هي بدورها بتزيد من افراز البرولاكتين اللي هو بينعكس على الثدي لكن انا بطمن الاخت دعاء انه طبعا العلاج بسيط وفي ادوية عديدة لتوقيف هرمون البرولاكتين واعادته لمستوياته الطبيعيه بس طبعا الاول بعمل التحليل واشوف المستوى كام علشان اتفادى ان انا يعني او ابدا ابقى عارف طريقي هدي علاج ولا هضطر لحاجه جراحيه لانه احيانا بيبقى زياده هذا الهرمون هو ناتج من بعض الاورام البسيطه الحميده في الغده النخاميه ودي بيبقى لها طبعا يا اما جراحه يا اما بمشي على علاج بس بيبقى فترات اطول عن المعدلات الطبيعيه لكن في النهايه العلاج موجود وبسيط وان شاء الله يتم شفائها على خير مع اتصال اخر الاخت امات الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي 38 سنه دلوقتي ايوه وعملت حقن مجهري ثلاث مرات ايوه كل مره ما يحصلش حمل فكنت عايزه اسال حضرتك ينفع بعد السن دوت واحد يعمل مره رابعه طيب آه اقدر اعرف آه اخت امه الله الاسباب اللي ادت لاجراء الحقن المجهري يعني هل سبب عند حضرتك ولا عند الزوج لا ضعف الحركه عند الزوج الضعف عند الزوج أيوة.
لكن التبويض عندك طبيعي ما فيش فيه مشاكل لا الحمد لله في أول مرة آه، خرجت 19 ب... 25 بويضة ومرة تاني مرة 19 بويضة وتالت مرة كانت آه، 9 بويضة آه. طيب هو طبعا واضح انه المشكله مشكله آه، سائل منوي او مشكله الزوج آه، ولكن طبعا اجراء حقن مجهري وحدوث آه، يعني آه، يعني فشل فيه للاسف الثلاث مرات ده طبعا بينتج من ان آه، في مشكله في الحيوانات المنويه اللي بيتم آه، اختيارها او تلقيحها للبويض. هنا طبعا آه، اجراء حقن مجهري لمره ثالثه او رابعه ده آه، وارد ومفيش منه مشاكل ولكن طبعا المفروض بيتم آه، يعني اختبار لبطانه الرحم او توجيه الرحم عن طريق استخدام منظار بحيث ان انا يعني استبعد اي سبب يكون عند السيده داخل الرحم يعني قد يكون السبب في الرحم فبستبعد وبطمئن على تجويفها او بطانه الرحم الداخليه وبيعاد الحقن المجهري مره اخرى بس يعني في طبعا ب- يعني في محاولات يعني شديده للحصول على حيوانات منويه تكون سليمه وتكون آه، قويه وتكون آه، لا- يعني للاسف بعض الحيوانات المنويه بتظهر ظاهريا سليمه في التكوين لكن في الداخل في التركيب الداخلي بيكون فيها خلل. فهنا بنحاول بقدر الامكان في من خلال المعمل وخلال الفحوصات اللي بتتم على الحيوانات المنويه ان انا احصل على اقوى حيوانات منويه استطيع ان انا احصل عليها واحاول ان انا احصل على الحيوانات المنويه السليمه جدا اللي بتكون ظاهره فعلا سليمه حركه وحيويه للحيوانات المنويه والمعمل طبعا بيضيف اضافات انه بيساعد على انه يحسن هذه الحركه ويحسن الحيويه بوضع الحيوانات المنويه في حضانات آه، لفترات بحيث ان انا استطيع ان هي ت- آه، يعني اوصلها لاقصى ما يكون اثناء عمليه الحقن داخل البويضات. وطبعا بيفضل في الحاله دي ان يكون آه، السائل المنوي يؤخذ على عده مرات وتجميده بحيث ان انا وقت ما بكون بقوم بعمليه التلقيح للبويضات بيكون عندي آه، آه، عده عينات كثيره من السائل المنوي وبالتالي استطيع ان انا احصل على آه، حيوانات منويه تكون يعني سليمه الى حد كبير لكن الفرصه موجوده في اجراء آه، حقن مجاري مره اخرى ما فيش مشكله يعني ان شاء الله يكون آه، ناجح باذن الله معايا اتصال الاخت امه الله من الكويت ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، يا دكتور بغيت استفسر عن خطورة استخدام المناديل للتشطيف
استخدام ايه حضرتك استخدام المناديل للتنشيف المناديل اي للتنشيف هل هي خطرة؟
المناديل العاديه الخاصه بنا الكلينكس الورق ولا مناديل ايوه ال Kleenex ال Kleenex والله المناديل آه، للتنشيف ليست آه، بها اي مشاكل لكن هي طبعا آه، لو ان السيده تركت المناديل في هذا المكان المكان ده بيبقى دايما فيه نوع من الافرازات او فالمناديل طبعا هيتم ان هي تحلل وتبقى بتلتصق بالاماكن دي ويبقى هتبقى مصدر ان هي ان هي تعمل يعني ما يسمى بالبلل يعني ت- الست تشعر ان هي دايما مبلوله فطبعا لكن لو تنشيف في وقتها وخلاص التخلص منها ده مالوش اي مشاكل لان المناديل اصلا مصنوعه من ورق المفروض انه سليم ويمكن يكون احيانا معالج آه، ويمكن يكون حتى آه، له روائح تكون آه، يعني آه، جميله فبالتالي استخدامها مفيش مشاكل يعني مفيش مشكله من استخدام المناديل. آه، معايا اتصال اخر السلام عليكم الاخت السلام فتحيه عليكم من الاسماعيليه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه فتحية العدوي من الإسماعيلية يا دكتور اهلا يا اخت فتحيه ازي الصح
بقول لحضرتك لو سمحت أنا اتفضل عندي آه آه عندي بنت يعني صديقة ليا آه عندها شالت آه أنبوبة بالمبيض
ايوه أنبوبة بالمبيض ايوه والوقت وعندها التصاقات في الأنبوبة الثانية ايوه
متجوزة بقى لها ثلاث سنين فبالنسبة لموضوع الحمل بقى يعني إيه اللي والله طبعا هي التصاقات دي ظهرت في اشعه الصبغه ولا في منظار يا اخت فتحيه
في الصبغة يا دكتور الصبغه أشعة طبعا الصبغة.
اذا كانت في الصبغه الصبغه ده بتعتبر مؤشر احنا دايما بنقول ان الصبغه ليست يعني نهائيه في التشخيص لالتصاقات ال- قنوات فالوب او لالتهاباتها او الانسدادات وبالتالي يجب اجراء منظار بطن آه، آه، جراحي لهذه السيده وعلى حسب اللي موجود في قناه فالوب الاخرى لو التصاقات من الدرجات الاولى اللي هي البسيطه الدرجه الاولى والثانيه ده سهل ان هي ت- هذه الالتصاقات بنعمل لها تسليك وتتفك وترجع ال- القناه فالوب الى حالتها الطبيعيه وتستطيع هذه السيده انها تحمل مره اخرى لكن لو التصاقات من الدرجه الرابعه والخامسه وده طبعا بتبقى التصاقات شريره جدا وقناه فالوب بتبقى في صوره تقريبا شبه مدمره وبتبقى ملتصقه باعضاء تكون حيويه مثل القولون والمثانه والكلام ده طبعا ال ال ال اي آه، يعني تعامل مع هذه قناه فالوب في هذا الوضع هيبقى خطر على هذه السيده ومش هيفيدها يعني ال- اذا قلنا ان الست اتعمل لها تسليك ومش عارف ايه وهي درجه الصخات درجه عليا رابعه وخامسه والكلام ده هتبقى صعب جدا ويمكن اذا شخص قدر ان هو ي- يعني ي- ي- ي- يعمل نوع من ال- ال- ال- التسليك للانابيب ويرجعها لحالتها الطبيعيه الالتصاقات بتقعد في خلال اسبوع مره اخرى لانه اذا كانت شديده فبيبقى الاسطح اللي هي ات- اتفكت من بعضها بترجع تلتصق تاني ده ناهيك عن انه بتكون قناه فالوب نفسها فقدت الوظيفه السليمه بتاعتها ان ال- ال- قناه فالوب مش مجرد طريق بتمشي فيه البويضه ده ده طريق وهذا الطريق من الداخل له تركيبه معينه وفي شعارات معينه واهداب مسؤوله عن تحريك البويضه مسؤوله عن تغذيه البويضه الخلايا نفسها الداخليه افرازاتها اللي هي بتغذي البويضه في خلال الثلاث ايام اللي هي بتظل داخل البو... ال- القناه فالوب آه، على ما تصل للرحم كل ده طبعا بيكون حصل له نوع من التغيير ونوع من التدمير وبالتالي قناه فالوب لازم تكون سليمه اذا كانت سليمه هتحمل عادي ما كانتش سليمه والصقات شديده بالتالي آه، طريقها هيبقى الحقن المجهري آه، او اطفال الانابيب وده طبعا هيبقى الطريق الاسلم والاضمن في آه، حاله مثل هذه الحاله طبعا بت بت بت آه، يعني آه، طبعا تم استئصال مبيض آه، لها يبقى هي هتعتمد على مبيض واحد فهيبقى فيها الحقن المجهري يمكن يكون مناسب اكتر. معايا اتصال اخر واقول لاخت ام ياسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا في واحدة صاحبتي حامل في التامن هي فاضل أسبوع وتخلص التامن تاني فب... التامن اه تامن اه فبعدين نزل عليها مية نزل أيوة.
عليها مية كتير أيوة.
فالدكتورة اللي هي متابعة معاها قالت لها استني هنحاول بحقن وكده نوقف المية لحد ما ايه لحد ما التاسع يجي واحاول اولدك في اول التاسع مم.
فدلوقتي الميه ابتدت تقف يعني بقت تنزل حاجات بسيطه كي- جدا مم.
ده اول سؤال هي هل ده خطر على الجنين وعلى الام ولا لا السؤال الثاني هي بيجي لها صداع على طول فعملت تحليل انيه وكده فهي بتديها حقن مسكنه كل ما يجي لها صداع تاخدها فما قرانا في العرض الجانبيه في الحقن المسكنه ديت لقينا انه خطر على ال- على الجنين في اخر ثلاث شهور وكل ما بنقول لها بتقول مش مشكله تاخدها خدت لحد دلوقتي ثلاث حقن ومش عارفين نعمل ايه نكمل بالحقن دي ولا نشوف دكتوره تانية وجزاك الله خير شكرا طيب هو حضرتك بالنسبة لنزول السائل الأمينوسي قبل ميعاد الولادة ده طبعا بيمثل خطر على الأم وعلى الجنين لأنه هنا أصبح في ثقب في الكيس الأمينوسي وبالتالي هذا الثقب ممكن من خلاله ميكروب يصعد ويكون حوالين الجنين هذه السيدة إذا كانت ما زال أمامها وقت على ما ت- توصل لمرحلة الدخول في الشهر التاسع يفضل انها تكون تحت ملاحظه شديده آه، ويفضل تبقى في داخل مستشفى آه، هذه السيده ب- المفروض بت- ب- ب- ب- بتغطى بمضادات حيويه في الفتره لحين الولاده علشان امنع صعود ميكروبات آه، طبعا متابعه قياس لدرجه الحراره آه، كل ست ساعات بحيث ان انا ابقى مطمئن ان مفيش ارتفاع متابعه للالم اللي موجود آه، بالبطن آه، وما يعني ما يسمى باعراض ان هذه السيده هتدخل في الولاده اذا دخلت هذه السيده في الولاده لازم تولد ما نوقفش الولاده لكن اذا استطعت ان انا اجل الولاده لحين ما اوصلها لمرحله ان هي تبقى في بدايه الشهر التاسع او لحين اما استطيع ان انا ادي ما يسمى بحقن الكورتيزون اللي هي بتساعد على تحفيز او تنشيط آه، آه، آه، اكتمال الرئه واكتمال المواد الخاصه بالتنفس داخل الرئه هنا في الحاله دي هيبقى افضل لكن اذا السيده ظهر عليها اي اعراض من اعراض حدوث التهاب داخل الرحم او اعراض الولاده يجب انها تلد في الحال ف ف فده اساسي بالنسبه للحقن المسكنه وطبعا مكتوب ان الحقن المسكنه ما يعني لا يفضل استخدامها في الشهور الاخيره لكن هي الحقيقه آه، في حقن بتبقى آه، امنه يعني ممكن السيده تستخدمها بدون ضرر لا لها ولا للجنين وهو هدف يمكن الطبيبه هو آه، يعني آه، اخماد آه، تقلصات الرحم لحين ان السيده تدخل في بدايه التاسع او الشهر التاسع يعني آه، فيعني افتكر ان بعض الحقن هتكون امنه لكن هذه السيده لازم تكون تحت الملاحظه موجوده في مستشفى وموجوده متابعه لصيقه وتحاليل واجراءات فحوصات بتعمل لها فحوصات بتبقى خاصه بحدوث التهابات او ميكروبات دي بتبان في الحال في تحليل معين وبيقول والله انه آه، السيده دي لازم تولد دلوقتي خلاص في الحاله ديت احنا بنقوم بعمليه الولاده. آه، معايا اتصال اخر اخت ام روضه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لو وبركاته.
سمحت يا دكتور انا معايا بنتين وحاملين يعني ما شاء الله وما كانش في اي متاعب خالص في الحمل تمام آه، من يعني حوالي ثلاث سنين في اخر حمل كان موجود عندي ايوه بعد كده يعني ح- ان شاء الله ف- بطلت الوسيله عشان الحمل وكده آه، حصل الحمل 15 يوم ونزل حاجه بسيطه كده ايوه وبعد كده عدى خمس شهور ما حصلش حمل تاني ايوه وبعدين حصل حمل بعد ثلاث شهور وكانوا ماشيين معايا كويس ثلاث شهور بعدها حصل اجهاض الدكتوره قالت ان الحبل اللي بيوصل الدم للجنين نشف عنه مم.
فبعد الاجهاض عملت تحاليل كلها الحمد لله كويسه بس في تحليل قالت انه فيروس هو اي جي جي التحليل ده ما هو الأي...
وطلع positive مم.
آه، 425 واتنين من عشرة النتيجة بتاعته فقالت لو حصل حمل تاني ممكن يحصل إجهاض تاني فرأي حضرتك إيه؟
لا هو طبعا التحليل اللي حضرتك عملتيه اللي هو الاي جي ده ده مش مش اسم الفيروس الاي جي ده اللي هو ال- ال- نوع الاجسام المضاده اللي موجوده دي بتدل على ان ده عدوى سابقه او قديمه يعني مش موجود لان ال- بنقول ان ال IgM ده لو طالع موجب بيكون العدوى في الوقت الحالي لكن الاي جي ده بتدل على ان هذه العدوى الفيروسيه وفي الغالب هي كانت تقصد ما يسمى بال cytomegalovirus ده بيبقى آه، لو حدث العدوى بتاعته الجهاز المناعي بيتغلب عليها من غير علاج ومن غير حاجة في خلال شهرين أو ثلاثة لكن إذا كانت آه، عدوى حديثة وموجودة أو حتى في بعض الحالات اللي نسبة الاي جي جي تكون عالية فالعلاج بسيط وبتاخد آه، علاج لمدة شهر آه، ب- يعني بيعتبر هو آه، علاج تقريبا يعني حاجة مساعدة لأنه جهاز المناعة هو اللي بيبقى مسؤول عن التخلص من الفيروسات داخل الجسم في معظم الحالات يعني لكن العلاج بسيط وبتاخده وبيحدث حمل بعد كده آه، بدون اي مشاكل خالص على الاطلاق يعني وقد يكون انه السبب آه، هو زي ما آه، الطبيبه اوضحت لها انه هو عباره عن نقص في آه، سريان الدم اللي واصل للجنين زي ما انا وضحت قبل كده انه نتيجه حدوث جلطات بتحدث في الشريان اللي هو اللي بيوصل آه، للجنين وبالتالي العلاج في الحاله دي هيبقى سهل ان انا هدي لهذه السيده طبعا اعمل فحوصات واديها العلاج الخاص بهذا الفيروس ك يعني جزء مساعد ثم بعطي لها الادويه اللي بتساعد على زياده سيوله الدم حتى قبل ما تدخل في الحمل زي الاسبرين وما شابه وبعد كده لو دخلت الحمل باذن الله ب- ممكن نديها نوع من الحقن اكتر لمساعده على السيوله وبالتالي بتكمل الحمل طبيعي ومفيش آه، يعني آه، مشكله في ال- في الوضع اللي هي عندها ده ويحصل حمل ويكمل عادي خالص معايا اتصال اخر الاخت آه، الاخ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله دكتور، وبركاته
آه، كان عندي آه، طفل آه، اتولد آه، آه، عنده فتاء اللي هو الفتاء الاربي ده قال لك أيوة.
ده بيبقى نتيجة الولادة فهل الفتاء الاربي فعلا بيبقى نتيجة ال- الولادة؟ السؤال الثاني يا دكتور موضوع الولادة القيصرية اه هل يعني انا زوجتي ولدت مرتين قيصري هل ال- ال- الولادة القيصرية يعني ليها عدد معين في الولادة بعد بعد تجاوز هذا العدد من الولادة بيكون في تأثير على الزوجة ولا حاجة؟
ايوه السؤال الثالث بقى يعني اتمنى حضرتك تجاوبنا عليه بصراحه يعني هل الدكاتره يعني بيستعجلوا في موضوع القيصري ولا هو فعلا بتبقى الحالات بتبقى مضطره لان انا يعني ب- بشوف يعني يعني ما كانش لسه الطلق وقلنا ننتظر شويه لك لا يعني إيه، لازم تولد قيصري فهل موضوع القيصري ده فعلا يكون يحتاج ولا عدم تحمل الزوجه او الدكتور بيبقى مستعجل اتمنى حضرتك توضح لي المساله دي حاضر.
ربنا يجازيك خير ان شاء الله حاضر او بالنسبه للسؤال الاولاني انه الفاتي الاربي بالنسبه للطفل ليس له طبعا اي علاقه بالولاده لانه الفاتي الاربي ده بيكون حاجه ناتجه من ضعف في القناه الواصله بين بداية الخصية وتجويف البطن وده في الطفل اللي مولود به نوع من العبء الخلقي وده بيبقى علاجه سهل وبسيط وبيتقفل آه، لوحده من غير حاجة أحيانا ثم أو لو قعد بعد ست شهور أو سنة آه، بيتم عمل عملية بسيطة جدا له وتقفل هذه الفتحة وانتهى الموضوع ده بالنسبة للفتح القربي ليس له علاقة بالولادة بالنسبة لعدد القيصريات أو عدد مرات ال- العمليات القيصرية هو الحقيقة يعني theoretical أو نظريا آه، بنقول انه ممكن الست تولد اي عدد من الولادات القيصريه لكن هو طبعا آه، تحمل الرحم او تحمل الجدار البطن للعدد آه، بيتراوح من 3 ل 4 ل 5 احنا في حالات شفناها ست حالات آه، قيصريه بس هي ال- يعني ال- الفكره انها بتعتمد على آه، هذه العمليه اجريت فين وبمن وبانهي ادويه اذا تمت فعلا في مكان كويس شخص كومبتنت او شخص قادر على انه ي- يعني يعيد الرحم الى حالته الطبيعيه وادويه آه، سليمه ومكان معقم تعقيم سليم ممكن السيده تتحمل لحد خمس مرات آه، قيصري وبتكون طبيعيه جدا و- وتمشي الامور عاديه خالص لكن لو القيصريات تمت في اماكن غير مجهزه وبادويه غير مجهزه ويمكن شخص يكون خبرته قليله شويه فطبعا الرحم ما يتحملش آه، عدد آه، كتير فبنقول انه بتبقى ثلاث مرات ده تبقى مناسبه لهذه السيده. النقطه اللي حضرتك اثرتها بتاع الولاده القيصريه والدكاتره بتستعجل هو طبعا فيه بلا شك زياده في آه، آه، اجراء العمليات القيصريه لكن الحقيقه هي الموضوع بقى يعني شائك آه، من كذا آه، وجه او من اوجه كثيره يعني الوجه الاول ان السيده فعلا في حالات كثيره جدا بتيجي تطلب انها تعمل عمليه قيصريه ما تولدش طبيعي وتقول لك استحاله ولا يمكن وانا يعني ده جزء كبير دلوقتي اصبح كبير من السيدات بيطلب هذه ال- خوفا من الالم والوجع والكلام ده كله الحاجة التانية انه الصحة العامة بتاع السيدات هذه الايام فعلا ده في حالات كثيرة جدا لا تستطيع انها تقوم بعملية الولادة عملية الولادة اللي كانت بتبقى محتاجة الى آه، قوة وبنيان ويعني اساس للجسم في ال- ال- الهيموجلوبين وفي البروتينات وفي يعني عايزة طاقة داخل جسم هذه السيدة عشان تقدر ت- تتحمل طلق الولادة اللي كان بيستمر من 8 ل 10 ساعات واحيانا اكتر تحمل اثناء ال- ال- ال- ال- نزول الجنين ان الحزق وعمليه الطلق والكلام ده كله آه، كل ده محتاج آه، احتياطي هذا الاحتياطي في حالات كثيره جدا اصبح آه، تقريبا شبه غير موجود ده جزء تاني الجزء الثالث يعني فيه بعض الدكاتره اصبحت بتخشى من الولاده الطبيعيه انه بيحصل فيها بعض المضاعفات اللي هي بتؤدي الى مشاكل للسيده او للطفل وبقت فيه بقى نوع من اللوم ونوع من ال- المشاكل اللي بتحصل فاصبح يقول لك والله انا لما بلاقي حاله ل- يعني بتكون فيها ش- شبهه ان يحدث لها مشكله بسيطه فانا ببتعد عن المشكله وبتم اجراء عمليه قيصريه فالحقيقه ال- ال- ال- الموضوع متشابك من اوجه كثيره يعني آه، معايا اتصال اخر الاخت ام محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عايزة أعرف العيادة بتاعتك فين في المنصورة يا دكتور طب يا اخت ام محمد هو الكنترول هيدي لحضرتك العنوان والتليفون تحت امرك يعني ايوه طيب آه هنرجع تاني الحقيقه والله الاسئله اللي جايه اسئله جميله يعني و- والحقيقه انا سعيد ان انا بجاوب على الاسئله دي لان هي يعني اسئله متداخله وفيها جزء آه، يعني اجتماعي وفيها جزء آه، علمي يعني يعني انا انا سعيد ان انا بجاوب على هذه الاسئله يعني بس هرجع للنقطه بتاعتنا وهي تاخر الانجاب عند الرجل وكنت وقفت عند موضوع الخصيه والخصيه الحقيقه هي بتمثل الجزء الاكبر في الحالات اللي بتعاني من تاخر الانجاب بالنسبه للرجل الخصيه هي المصنع اللي بتخرج منه الحيوانات المنويه الخصيه هي المكان اللي ربنا خلقه خارج الجسم عشان درجه الحراره بتاعته تكون اقل الخصيه هي المكان اللي يعتبر آه، ربنا انعم على الشخص بيه علشان تتوارث الذريه والاجيال ويكون الشخص له ذريه واجيال الخصيه هي المكان اللي لو اصيب للاسف بيضر ضرر بالغ ولذلك بنحاول ان احنا نوضح الاصابات اللي ممكن تصيب الخصيه واللي احنا نقدر نتجنبها ونبتعد عنها. معايا اتصال قبل ما اكمل الاخت ام حبيبه السلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته ايوه اتفضلي يا اخت ام لو حبيبه.
سمحت يا دكتور آه، أنا متجوزة بقالي سبع سنين ايوه وعندي بنت ست سنين وبنت أربع سنين أيوة.
وبعدين بقالي سنتين شايلة الجهاز وكل شوية اخد ادوية رحت للدكاترة وكده وكل شوية يدوني ادوية لبن بقالي سنة ونص اخدها ومش راضي يحصل حمل وتعبت منها بصراحة فاخر حاجة بقى الدكتور قال لي اعملي اشعة بالصبغة فانا بصراحة خايفة اعملها فمش عارفة بقى يعني حضرتك تنصحني بايه والصعبة عمايلها دي ولا ايه بالظبط الدواء- وكان مديني مضاد حيوي اخدها اخده قبل قبل ما اعمل الاشعة دي فمش عارفة بقى وامتى تتعمل يعني حاضر.
بعد الدورة ولا ايه اه الد- الدوره منتظمه ولا فيها اضطراب يا منتظمة اخت؟
يعني تقريبا منتظم ساعات تأخر يومين أو حاجة بس طب حاضر. طيب اخد اتصال تاني وارد على الاخت ام حبيبه. الاخت ايام من الاردن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور آه.
لو سمحت يا دكتور أنا الدورة بتيجي عندي بألم شديد جدا ايوه وبتأخر وأخر خالص وبيجي حصل وحملت مرتين وما زلت وبرضه بتفضل حتى الآن بتأخر ونفس الألم تعبانة يعني اخر خالص اخر ولاده بقى لها كام يا اخت ريهام؟ اخر ولاده آه لا مش أنا حملت ونزلت آه، حصل اجهاضات في الشهور الكام؟
اه في الأول آه، والتالت الشهر أول الاول مرة كان آه، كان تا- تاني مرة كيس بس ما فيش بيبي
يعني في الش... يعني في الشهور الاولى يعني حدث الاجهاضات
اه في الثلاث شهور الاولى يعني
اه سنك بس كام يعني سنه يا هي اخت الدور ريهام؟
بتيجي بألم فظيع يعني مش مغمى عليا وبيحصل بعدها يعني بيحصل معي آه، أنيميا مضاعفات يعني مضاعفات جامدة بعد الدورة السن كام سنه يا اخت ريهام؟
19
حاضر ماشي هرد على حضرتك دلوقتي أه هرجع بس اكلم الاخت ام حبيبه اللي هي آه، خلفت مرتين وشالت آه، وسيله منع حمل بقالها سنتين وبتاخد علاج للهرمون البرولاكتين او اللبن ولكن آه، مفيش استجابه. هو طبعا زي ما احنا قلنا انه سيده حملت مرتين وانجبت مرتين آه، آه، في الغالب اللي بيحدث لها آه، يعني ما بيخرجش عن حاجتين في معظم الحالات يعني في اكتر من 70 او 80% من الحالات هو انه يكون حدث اما خلل في التبويض او حدث خلل في آه، قنوات حلو او يعني نوع من ال- ال- الاضطراب فيها يعني الخلل في التبويض طبعا بيبان من اجراء بعض الفحوصات زي الهرمون تحليل الهرمونات تبين آه، قوه التبويض وصلت لانهي ما فين برضو الموجات الصوتيه المهبليه ده بتساعد على انها تبين المبيض هل اصبح آه، تواجد به بعض البويضات الضعيفه او ما يسمى بتكيسات المبيض آه، الحاجة التانية إذا إحنا وصلنا وقدرنا نوصل إن التبويض آه، سليم أو غير سليم حتى هو يتم علاجه بقى المفروض إن أنا أطمئن على قناة فالوب خاصة إذا كانت السيدة الولادات بتاعتها كانت ولادات آه، قيصرية أو كانت آه، أجرى لها بعض العمليات زي استئصال كيس على المبيض أو ما شابه في الحالة دي أنا بيفضل إن أنا أطمئن بإجراء الأشعة بالصبغة والأشعة بالصبغة أنا بطمنها إن هي ز- يعني حاجة بسيطة خالص والأشعة بالصبغة بت- يتم إجراها بعد انتهاء الدورة مباشرة آه، بعدها في خلال الأسبوع اللي هي للدورة آه، حكاية المضاد الحيوي اللي بتاخديه ماشي ممكن تاخديه أو ما تاخدوش لأن هي المفروض إن أنا الصبغة اللي بتتحقن أو الأنبول اللي بيحقن ده أنبول المفروض إنه معقم والآلات كلها بتبقى معقمة وانا آه، بقوم باجراء الحقن لهذه الماده او السائل اللي هو الصبغه داخل الرحم وبيتم تصوير الرحم وتظهر قنوات فالوب سليمه ولا لا قدر الله فيها بعض الالتصاقات او الانسدادات. لو سليمه هيتم آه، اعطاء آه، بعض المنشطات للاخت ام حبيبه هيحصل حمل وهيتم ويكمل طبيعي ما فيش اي مشكله. بالنسبه لهرمون البرولاكتين طبعا اذا نسبته طالعه عاليه او السيده بتشتكي من نزول اللبن من الثدي في الحاله ديت طبعا بادي كورس علاج يمكن يكون مكثف شويه لمده شهرين او ثلاثه ده بيعيد البرولاكتين لمستوياته الطبيعيه وبالتالي ببدا المنشط وبالتالي بيحدث الحمل وبتكون الامور آه، بسيطه يعني. آه، هاخد اتصال قبل ما ارد على الاخت ريهام الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا دكتور كنت عايزة أسأل على حاجة بس أنا كنت حامل يعني وحصل إجهاض في الشهر الثاني أيوة.
آه وأنا كنت برضع فأنا كنت عايزة أعرف هل في علاقة بين الرضاعة وبين الإجهاض ولا ما فيش علاقة تاني سؤال آه، هل إيه أنسب وقت للحمل بعد الإجهاض يعني المفروض أقعد مدة قد إيه على محمل تاني آه وأنا بنتي عندها سنة آه، تالت سؤال حضرتك وانا عندي 33 سنه تالت سؤال آه، استخدام ال- اللبوس اللي هو خاص بمنع الحمل هل ده لو حصل حمل عليه اللبوس ده ياثر على الحمل ولا لا وجزاكم الله خير
آه، وطبعا بالنسبة هرد على الأخت ريهام من الأردن بس في البداية اللي هي بتشتكي من آلام في الدورة وآلام شديدة وإن الدورة بتأخر وإن هي حدث لها مرتين إجهاض هنا الحقيقة آه، الآلام اللي بتصاحب الدورة آه، بتبقى يعني في بعض السيدات آلام شديدة جدا ودي بتكون في نسبة حوالي 15 ل 20% من السيدات اللي هم آه، في مرحلة ما قبل الحمل والولادة يعني لكن الحقيقة هي كلها أعراض آه، خاصة ببعض الاضطراب في الهرمونات اللي بتسبق نزول الدورة آه، آه، يعني عديد من الهرمونات لها دور في نزول الدورة والكلام ده ولكن آه، الآلام دي بتكون آه، سبب رئيسي في ان السيدة آه، بتتعطل عن عملها وبتنام في السرير وبيحصل لها الأعراض والألم والكلام ده كله طبعا احنا آه، بداية في هذه الحالة لازم يكون في نوع من التحدث مع السيدة ونكلمها ونفهمها ان هذه الاعراض اعراض طبيعية وان هي حاجة فسيولوجية وانها ليست مرضية وبالتالي نقدر نخفف عنها آه، التوتر والقلق اللي بتعاني منه في بعض الادوية بت- بتعطى قبل نزول الدورة بتقلل الاعراض المصاحبة للدورة بتقلل الالم اللي بيكون موجود اثناء الدورة وبتقلل آه، بتظبط تعيد آه، تنظيم الهرمونات داخل الجسم اثناء هذه الفترة وبالتالي بتدخل السيدة الدورة ونزول الدورة وقت الدورة يعني وهي عادية أو طبيعية أو شبه طبيعية وبالتالي بتكون الآلام عندها أخف بكثير مع بعض المسكنات البسيطة ممكن تستعملها في اليوم الأول أو الثاني وبتنتهي المشكلة بحدوث الحمل والولادة يعني هي مجرد بإذن الله ما هيحدث حمل مرة أخرى ويتم على خير وتولد هيحصل إن هو ال... هذه الأعراض كلها هتختفي ده بالنسبة لإيه ال... طب هاخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم الأخت أمة الله
ايوه حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، حضرتك انا عندي 35 سنه وحامل في شهرين وده اول حمل أيوة فتابعت مع دكتوره كتبت لي على حاجات يعني كده اهو وطلبت مني تحليلات أيوة هي- يعني ممكن اقول ال- اه اتفضلي حضرتك كتبت لي على اوميجا أيوة.
و Duphaston و folic acid واللي هو ال Aspocid فلما عملت التحليلات طلع عندي السكر عالي سكر آه، طلع عندي 202 صايم مم.
و268 فاطر حضرتك ما كنتش بتعاني من السكر قبل قبل لا كده انا ما اكتشفتش إلا في الحمل يعني آه.
اسبوعين أيوة فقالت لي لازم تروحي لدكتور آه، يعني سكر وكده فرحت لدكتور سكر و- وغدد صماء بطنه وغ- وغدد صماء وسكر فكتب لي اول ما رحت كتب لي على الانسولين وبرده اللي هو اللي قال لي هتاخدي ال Aspocid ده وكتب لي على دواء تاني آه، الوميد آه، ولا الدوميد تقريبا تقريبا ألدوميد؟
ده برده حاجه بتاعت سكر وكده لا طب- Aldomet Aldomet ده للضغط لو هو اه ما هو الضغط برضو صح الضغط كمان عالي بقى 180 لان هو كان بيبقى مثلا 110 120 كده سنك سنك كام سنة آه 35
آه، وطبعا آه، يعني ظهور آه، السكر ده واضح ان هو موجود قبل ال- قبل ال- الحمل يعني لانه ما يظهرش مباشره سكر في بدايه الحمل نادر قوي انه يكون السكر بيع- بي- بي- بيعلو او نسبته بترتفع في بدايه الشهور الاولى من الحمل الا اذا كان كان موجود قبل كده او ان السيده عندها ما يسمى بمقاومات ارتفاع السكر طبعا هذا طبعا يحتاج الى آه، ضبط سريع وضبط يعني آه، سليم جدا للسكر خاصة في هذا التوقيت لأنه زي ما أنا قلت أنه الم- آه، احتمال كبير أن يكون السكر كان عالي قبل حدوث الحمل وده طبعا بيبقى بيمثل بعض الخطورة يعني لأن المفروض احنا بنقول قاعدة أن السيدة اللي بتعاني من السكر يجب ضبط السكر ضبط تام- تام وضبط يعني يعني ما يسمى ب آه، ضبط يعني سليم جدا في الثلاث شهور اللي بتسبق حدوث الحمل لان الثلاث شهور اللي قبل الحمل بتاثر في الحمل فيما بعد فيجب فعلا ضبط السكر ولكن بانسولين مفيش دواء بتعاطى في الحمل غير الانسولين علشان ما ياثرش على الجنين بالنسبه لل Aldomet طبعا او الضغط العالي اللي وصل 180 طبعا ده بيمثل برضو بعض الخطوره الاخرى في بدايه الحمل وواضح ان هذا الضغط برضو برضو موجود قبل الحمل لانه ما فيش ضغط برضو بيرتفع في الشهور الاولى من الحمل فده معناه ان هذا الضغط يا اما موجود وراثي او عائلي او ايا كان يجب برضو ضبط السكر ضبط الضغط بطريقه يعني سليمه جدا وذلك للحفاظ على استمراريه الحمل بطريقه سليمه وعدم تاثير الضغط الضغط والسكر مع بعضهم على الحمل او على الام ذاتها يعني فيجب يكون في متابعه شديده من طبيب الخاص بالغدد الصماء متابعه شديده من طبيب الولاده بحيث ان هو يستطيع ان هو يوصلك للمرحله اللي هي السليمه. الادويه اللي اتكتبت اللي هي ال folic acid وال Aspocid والاوميجا الحقيقه احنا كنا هنقول لو ما فيش ضغط وسكر كنا هنقول يكفي ال folic acid لكن في وجود الحاجتين دول الضغط والسكر الاوميجا لها دور كويس جدا والاسبوسيد له دور كويس جدا فالثلاث ادويه دول كويسين جدا ومهمين ويجب انك هتستمر عليهم فتره تقريبا لحد الشهر الخامس او السادس في الحمل. بالنسبة لسؤال الأخت أمة الله اللي هي حصل لها إجهاض وهي بترضع وبتتساءل يعني هل في علاقة بين الرضاعة والإجهاض هو في علاقة خفيفة بسيطة بين هرمون البرولاكتين لما يكون عالي قوي واستمرارية الحمل أو التوازن في الهرمونات الخاصة بالحمل البرولاكتين المفروض ان هو ما بيفرزش الا في بعد الحمل وبالتالي انا عندي توازن في الهرمون الاستروجين والبروجسترون اللي هم اثناء الحمل هذا التوازن ممكن ان يحدث له بعض الخلل نتيجه الزياده الشديده قوي في البرولاكتين طبعا ده مش في كل الحالات لكن ده بيظهر في بعض الحالات لما يكون البرولاكتين عالي قوي فده ممكن يعمل اختلال في الاستروجين والبروجسترون ويكون لها تاثير على استمراريه او نمو الحمل بطريقه سليمه الوقت اللي تحدث فيه الحمل بعد الاجهاض ما فيش وقت محدد السيده لو حدث لها اجهاض وهي بصدد ان هي تحمل تترك نفسها طبيعي جدا ان يحصل حمل بدون تاخير في بعض الاراء تقول آه بنستنى خمسة او ست شهور الكلام ده كل ده ملوش اساس علمي لكن السيده تحمل آه بطريقه عاديه خالص اللبوسات الخاصه بمنع الحمل لو استخدمت والسيده حصل لها حمل طبعا آه يعني برضو هو المفروض انه هذه اللبوسات بتعمل موضعيا يعني هي بتشتغل في مكانها ان هي بتست... ان هي بتقضي على الحملات المنويه وتمنع دخولها داخل الجسم نسبه الامتصاص بتاعها داخل الجسم تبقى بسيطه جدا اذا حدث حمل في اثناء استعمال هذه اللبوسات يعني مش هيبقى تاثير مباشر لهذه اللبوسات على حدوث الحمل لان هي طبعا مجرد دوره ما تاخر السيده هتجري اختبار هتلاقي نفسها حامل خلاص هت... اللبوسات دي هتكون دورها انتهى لكن لو حدث وهي بتاخد اللبوسات دي مش هيكون في تأثير لأنه الفترة حتى اللي بيحدث فيها حمل ما بيكونش فيها تأثير على الجنين بدرجة عالية في اتصال آخر أخت أمة الله اتصال آخر أخت أمة الله اتصال آخر اتفضلي يا اخت امة الله بس يعني الرجاء وطي صوت التلفزيون لو سمحت
الرجاء وطي صوت التلفزيون طيب
اتفضلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت طيب يا امة الله دكتور انا بشكي من اللحميه لحميه
ايوه وعندي 33 سنه ومتزوجه قبل 3 سنين وما حصل حمل نهائي
واللحميه دي بتشتكي موجوده فين يا اخت امة الله داخل جدار الرحم قالوا داخل جدار الرحم داخل جدار الرحم هل في تأثير على الدورة بتنزل فيها اضطراب أو لخبطة؟
وطبعا يعني نزيف خالص والام نزيف وآلام طب هذا الن- نزيف والام ونزيف يدرجون عمليه انيميا فباخد حبوب الحديد على طول الشهر طب والنزيف والآلام دي بقالها فترة قد إيه يا أخت أمة الله؟
يعني بتاخد معي سبعة ايام وبعد ذاك ممكن تكون متقطعة ل- لحد اليوم ال 13 او 12 ان ال 14 كده متقطع يعني ده بسيط.
طبعا يعني في الغالب واضح ان في سبب آه، داخل بطانه الرحم او توجيه في الرحم آه، المفروض هيجرى طيب ايوه وبسال بسال
ايوه الو اتفضلي بسأل إذا قال لي تعمل عملية طبعا بالمنظار فما عارفة آه.
المنظار آه، ممكن يكون جراحي عادي ولا يعمل لا مشكلة إلا هيبقى يكون من هيبقى بالليزر يعني من انا لسه هكمل لحضرتك دلوقتي ان الحاله دي طبعا في الغالب في مشكله في بطانه الرحم او تجويف الرحم الداخلي طبعا بيجرى الاول موجات صوتيه سواء من البطن او موجات صوتيه من الهباليه للتاكد من حجم الرحم وشكل الرحم وبطانه الرحم الداخليه وهل هيظهر جواها هذه الزوائد او اللحميات التاكد السليم هيكون باستخدام المنظار الرحمي ومن خلال المنظار الرحمي طبعا هتظهر كل شيء لان احنا بنشوف بطانه الرحم الداخليه وتجويف الرحم الداخلي بيبان واضح جدا لو في لحميات طبعا هيتم استئصالها لو في بعض التليفات او الاورام اللي فيها هيتم برضه ممكن يتم استئصالها باستخدام المنظار الرحمي الجراحي آه، لو فيه آه، زياده في سمك بطانه الرحم استطيع ان انا آه، ان انا آه، اوصل بطانه الرحم دي للسمك المناسب وبالتالي العلاج هيكون من خلال المنظار سهل وبسيط ان شاء الله. في اتصال اخر الاخت بسمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه أيوة يا دكتور أنا متجوزة بقالي خمس شهور ايوه آه، آه، من تاني من تالت شهر خدت آه، آه، من تاني شهر خدت آه، الدورة كانت منتظمة ايوه آه، خدت آه، كولوميد آه، لمدة آه، ده تالت شهر أهو و- ومفيش أي تكيسات الدورة منتظمة تماما وجوزي عمل أي تحاليل بس برضه ما كانش بيحصل حمل والتلات شهور كان بيحصل تبويض وتحليل الزوج سليم سليم ما فيهوش حاجة طب آه، يعني ليه استعجلتوا في الكولوميد والادويه يا اخت بسمه؟ المفروض ان احنا طالما الدوره منتظمه والسيده سليمه وتبودها سليم وتحليل الزوج سليم يكون في نوع من الانتظار شويه لانه استخدام او التدخل بالادويه المنشطه في الفتره الاولى دي ممكن يؤدي الى اختلال او اضطراب. يعني البويضه ماشيه في طريق معين وسليمه وانا بدات اتدخل فيها بادويه آه، خارجيه. الادويه الخارجيه طبعا آه، انا المفروض ان انا باعيد هذا النظام على حسب الدواء اللي انا بديه. اعاده النظام ممكن ياخد وقت ياخد 3 او 4 شهور على ما يحصل حمل وبالتالي اكون انا عطلت البويضه اللي كان ممكن يحصل لها حمل بدون اعطاء هذه المنشطات. فالرجاء الرجاء آه، آه، حضرتك آه، توقفي تماما الادويه وتتركي نفسك تعيشي طبيعي جدا مع زوجك لمده خمس شهور. هرسوم حمل من غير حاجه خالص طالما ان كل حاجه منتظمه والامور طبيعيه مفيش اي مشاكل مع اتصال اخر طيب قطع الاتصال هنكمل موضوعنا آه نرجع للجزء المهم والاساسي في الرجل الخاص بعمليه الانجاب اللي هو الخصيه اشياء كثيره جدا ممكن تصيب الخصيه وبطمن طبعا ان اشياء كثيره جدا من هذه الاسباب بتكون علاجها سهل وبسيط ولكن في بعض الحالات بتبقى فيها بعض الصعوبه شويه في العلاج لكن برضه في النهايه بنصل الى علاج آه، اكثر من 90% او اكثر اكثر من 90% من الاسباب اللي هي بتصيب الخصم. بدايه هذه الاسباب هو الحاجه المشهوره والشهيره اللي هي دوالي الخصيه. ودوالي الخصيه عباره عن اوعيه دمويه او اورده بتحيط بالخصيه وبتبقى زايده قوي هذه الاوعيه الدمويه آه، بيمشي فيها الدم بدرجه حرارته اللي هي 37 هذه درجه الحراره 37 بتكون غير مناسبه لتكوين الحيوانات المنويه اللي هي المفروض تكون عند درجه حراره 36 لذلك ربنا خلق الخصيه خارج الجسم خالص تماما عشان تبقى درجه حرارتها مناسبه لتكوين الحيوانات المنويه لما بتزيد ال- آه، الدوالي حوالين الخصيه وبنجد في التحاليل انه فيه بدا يحصل فيه ضعف في العدد ضعف في الحركه والحيويه وفي الحقيقه يعني شكل معين للتحليل السائل المنوي آه، بيبين فعلا ممكن انا من خلال التحليل اقدر اقول ده موجود فيه دوالي خصي آه، آه، في بداية طبعا بندي أدوية تساعد على إنها تخفف الضغط وتخفف ال- آه، ال- الدم المحيط بالخصية وتقلص الشعيرات الدموية وتقويها وهكذا في حالات بتستجيب ولكن في حالات كثيرة بتحتاج إجراء ما يسمى بربط هذه الدوالي من حول الخصية وبالتالي بخف الضغط عن الخصية بتعود الخصية لحالتها الطبيعية وبتنشط وبتفرز حيوانات سليمة وحدوث الحمل بيكون سريع بس أنا الحقيقة يعني عايز أقول نقطة معينة في هذا الصدد يعني الحقيقه من الخبره ومن ال... ومن العلم برضو يعني الخصيه اللي ما بترجعش لحالتها الطبيعيه او لافراز الحيوانات المنويه بصوره طبيعيه في خلال سنه او سنتين بعد اجراء آه، عمليه ال- آه، ربط الدوال الخصيه بطريقه سليمه من الصعب انها بتعود تاني فمعلش لانه انا بشوف حالات الحقيقه كتير الاقي رجل يعني جاي بعد عشر سنين زواج وعشر سنين عمل فيهم عمليه الدوالق مرتين وثلاثه احيانا واخد ادويه لا حصر لها ونيجي نبص نلاقي التحليل اللي هو من 10 سنين زي التحليل بتاع امبارح زي التحليل بتاع من سنتين آه يعني بتساءل كيف ان الاطباء اللي هم بيعالجوا تركوا هذا الرجل لهذا الشكل لانه بيبقى فعلا وصل لمرحله صعب ان هو يتحسن فيها وبالتالي بيبقى هنا نصيحه له ان احنا هندخله في طريق ما يسمى بالاخصاب المساعد. آه هاخد اتصال واكمل. الاخت مي
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، لو سمحت يا دكتور آه، انا متجوزه بقالي 10 شهور ايوه آه، انا استعجلت اه كشفت اداني آه، اللي هو المنشط اداني أيوة.
اللي هو تل- المنشط ثلاث شهور وبعد المنشط بيديني حقنتين آه، بعدين قعدت مده كده وكشفت تاني قالت لي ان لازم أنا اشوف يعني ادتني منشط تاني و- وادتني حقنتين وقالت لي ان انا لازم أنا اشوف ال- ان البويضه تخرج من الغلاف بتاعها مم.
آه، لازم اتاكد من كده آه، فادتني حقنتين فما خرجتش ادتني حقنتين كمان في نفس الشهر ما خرجتش ادتني آه، ب- ادتني حقنتين يعني ادتني حقنه كمان ادتني خمس حقن آه، بعدين خرجت في الاخر ف... فهي قالت لي لو ما خرجتش ان احنا هنتابع ب... ب- يعني بعلاج تاني الشهر اللي بعده آه، وعملت تحليل أر- عملت اربع تحاليل وفي ع- طلع عندي زياده في هرمون اللبن بقالي شهرين برضو بتديني علاج ليه مم.
فاكمل معاها كده ولا والله حضرتك يعني هو بالنسبة للطريقة هي بادئة الطريقة بد- بداية خاطئة يعني انه من البداية المفروض يتعمل تحاليل اذا انا هبدأ مع السيدة علاج حتى لو كان في نوع من الاستعجال ان هو المفروض بن بن بنفوت على الاقل 10 شهور طالما ان الدورة فيها انتظام وان السيدة طبيعية وما تشتكيش من شيء معين والزوج طبيعي والعلاقة الزوجية بتتم بصورة طبيعية أنا المفروض بنتظر لمدة من 10 شهور إلى سنة يعني لكن إحنا في الأوساط عندنا في بيكون نوع من التوتر والقلق فبنبتدي العلاج بدري شوية لكن قبل العلاج لازم إن أنا أجري تحاليل شاملة من ضمنها تحليل البرولاكتين اللي طالع عالي وبتاخد علاج بقاله شهرين قد يكون إن أنا لو أعطيت هذا العلاج من شهرين آه، اكون حليت المشكله وان الست تحمل من غير ما تاخد منشطات ومن غير ما تاخد حاجه من هذا القبيل اللي قالت عليه. النقطه ال- اللي هي آه، الخاصه بانها عطت حقنتين لخروج البويضه ثم حقنتين تانيين ثم حقنه مش عارف إيه، ده طبعا آه، في خطا لانه البويضه اذا لم تخرج بالجرعه اللي بتاخد في الاولى فاحنا بيحصل ما يسمى بن- بنسميها احنا عندنا آه، اللي هو يعني تحوصل ال- ال- ال- البويضه وعدم خروجها وحتى لو خرجت هتبقى غير صالحه للتلقيح يعني فواضح ان الطريقه فيها نوع من ال- من الاجتهاد وهذا الاجتهاد يعني مش ص- مش سليم في في حالات ال- الهرمونز والكلام ده يجب استشاره يعني شخص يكون يعني اكثر خبره شويه لكن خد علاج البرولاكتين وتوقفي اي ادويه تانية لحين ما آه، شخص يعني يكون اكثر شويه خبره في هذا المجال تستشيريه معايا اتصال اخر الاخت امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اخت امه الله أيوة يا دكتور ايوه
لو سمحت أنا متزوجة بقالي آه، خمس شهور دلوقتي ايوه والدورة بتجيني كل شهر منتظمة يعني تمام ورحت كشفت عند الدكتورة فقالت لي آه، عادي مفيش أي حاجة ولا كده وبعد كده غيرت الدكتورة تاني الشهر اللي فات فقالت لي آه، عملت تحليل وكده مفيش أي حاجة الحمد لله آه، تمام أول مرة قالت آه، تبويض عادي تاني مرة بعديها بأسبوع قالت البويضة ضعيفة شوية وعندي زوجي فيه آه، شوية تجمعات كده شويه ايه وفيه شوية آه، صديد برضه صديد
آه، تجمعات في الحيوانات المنوية وصديد وقالت إن ده هي ممكن يستمر ثلاث شهور واديت لي أنا مكمل غذائي آه، اسمه كساتورون اسمه ايه
ف... اوكتاترون اوكتاترون طب بص حضرتك يا اخت رحمه الله انت بقالك خمس سنك كام سنه؟
انا سنك دلوقتي 27 سنه 27 آه، حضرتك دلوقتي انت خمس شهور وبتقول ان التحاليل سليمه وما عندكيش مشكله والدوره منتظمه والامور طبيعيه بالنسبه لك ارجو انك ما تاخديش حاجه هننظر للتحليل السائل المنوي بتاع الزوج اذا كان في نسبه صديد هتعالج اذا كان في تجمعات زي ما هي قالت لك هو التجمعات ده معناه ان في لزوجه يعني لزوجه شويه في السائل المنوي ولو ان اللزوجه ده ليست ذات قيمه وعلاجها بسيط جدا لو الشخص يعني يعني اخذ آه، اربع او خمس كوبايات ميه في اليوم هتضيع هذه اللزوجه وحتى لو هي زايده في ادويه برضو تانية بت- بتعطى بسيطه جدا بتخفف اللزوجه بتاع السائل المنوي وتقلل حكايه التجمعات او اللي هي بيسمى بالتجلطات في السائل المنوي يعني. علاج الزوج يتم ثم ننتظر من 3 ل 4 شهور اذا كان التحليل كويس بتاع الزوج ولم يحدث حمل هنكون وصلنا الى مثلا 10 شهور في هذه الحاله المفروض ان التحاليل الخاصه بيكي اللي هي تحاليل شامله للهرمونز احنا آه، برضو مش هنلجا لحاجه اذا كان التحليل السائل المنوي اصبح سليم برضو هننتظر من شهرين لثلاثه عدى العام في الحاله ديت هبدا ادي منشط او ابدا ادي حاجه تساعد على خروج بويضه وممكن ان انا اجري آه، يعني بعض الاشياء المساعده زي التلقيح الصناعي ولو انه يعني قيمته او نسبه نجاحه قليله لكن اهو طريقه من ضمن الطرق اللي بتستخدم لمساعده حدوث الحمل. آه، معايا اتصال اخر. الاخت ام يوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا يا دكتور متجوزه بقالي 10 سنين وتحولت ان انا اعمل طفل انابيب ففي لبن في ثدي ممكن اعمله على طول ولا اتاخر؟
يعني ما حصلش حمل قبل كده خالص؟
لا بقالي 10 سنين السن كام سنه يا اخت ام يوسف؟
انا عندي 28 سنه
والدوره منتظمه ولا فيها لا اضطراب؟
مش منتظم مش منتظمه؟
لا يعني واضح ان في اضطراب في التبويض اه آه، وهرمون البرولاكتين عالي اه على عندي.
طبعا هيفضل انه يتعالج هرمون البرولاكتين قبل اجراء الحقن المجهري وهيفضل بعد ال- المده بتبقى طويله ولا ممكن شهر او شهرين؟
ممكن البرولاكتين يعالج في شهر واحد لو خدت جرعه مكثفه او في انا شهرين واخده جرعه بالكتير مكثفه او في شهرين بالكتير هيعود لمستوياته الطبيعيه والدوره اللي بالتالي العلاج مباشره ممكن ت- تبداي في اجراء الحقن المجهري ويعني البرولاكتين طبعا احنا بنحاول ان هو يعود لمعدلاته اللي هي الطبيعيه وذلك ل- للحفاظ زي ما قلت آه، من قليل يعني التوازن في الهرمونات الخ- طب يا دكتور هو الوزن الزايد بيؤدي الى نتيجه في الحقن المجاري؟
والله الوزن الزايد طبعا له تأثيرات في آه، استقبال الرحم للبويضة وتأثيرات في آه، استمرارية البويضة لو ربنا كرم وحدث حمل فبرضو إذا كانت السيدة بصدد إن هي تستنى آه، نوع من التخسيس لكمية الدهون الموجودة في الجسم ده يحسن آه، نسبة ال- النتيجة أو نسبة حدوث الحمل يعني ده هيساعد لكن في بعض السيدات الحياة بتبقى مع يعني لا تستطيع التخسيس وبيبقى ال- فعلا الوزن وصل لمرحله لا تستطيع فاحنا بنجري الحقن المجهري وبنبذل اقصى ما نستطيع ان احنا نزود النسب آه، حدوث النجاح عن طريق التقنيات العاليه اللي هي دخلت دلوقتي عن طريق ال ال ال الاختيار لبويضات السليمه الحيوانات المنويه السليمه عن طريق آه، تقييم الرحم قبل آه، نقل ال- الاجنه آه، زي ما قلت الحقيقه آه، الاسئله كلها اسئله يعني مفيده جدا والحقيقه بت آه، بتنشط الذهن وبتساعد على ان احنا ن- يعني آه، نامل من الله ان احنا نكون آه، بنفيد آه، السيدات اللي هي بت- بتلجا آه، ل- لنا في الاستشاره ونامل ان احنا بنكون بنتكلم على اساس علمي برضه لانه في بعض ال- آه، الردود بتبقى احيانا آه، بتعمل نوع من التوتر لست وبلبله فنرجو ان يكون ردودنا افادت السيدات واسلجت صدورهم وتكون اداتهم امل ان شاء الله في الحمل واستمراريه الحمل والحياه اللي هي الاسريه السليمه. آه، لا يسعني آه، في نهايه الحلقه الا ان اتقدم بالشكر للسيدات والساده عفوا مشاهدي قناة الرحمة وللسيدات الحياة اللي اتصلوا بيها آه، بشكرهم وبشكر آه، يعني آه، جميع العاملين في القناة وإن شاء الله لنا آه، تكملة لحوارنا اللي هو إن شاء الله يكون ممتد بإذن الله لنصل بمعلومات قيمة إلى المستمعين أو المشاهدين ونفيدهم إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة